بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبينا ان اولياء جمع ولي والولي هو القريب واولياء الله يعني القريبون من الله وقلنا الولايه وهي القرب اما ان تاتي وصفا عاما ولا يكون الا لله لانه القريب من كل شيء واما ان تكون اضافه الله للولايه او اضافه الاولياء الى الله يبقى القرب من المؤمنين لله او القرب من الله للمؤمنين قلنا ان الحق سبحانه وتعالى له طلاقه القدره ومعنى طلاقه القدره ان المسائل عنده مش ميكانيكا المسائل اللي بالميكانيكا ما تتخلفش انما انت عارف حكايه شغل يدوي او شغل يدوي اللي يعمل القلل يجيب حته طينه ويعملها قلل صحيح هو بياخد طينه تقريبا في حجم واحد ويعمل منها قلل انما قله ما تجيش زي قله ابدا انما ان كانت بمكبس تيجي قله زي قله يبقى الميكانيكا قدرة مرة واحدة وبعدها الباقي يجي زيه إنما طلاقة القدرة تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي ولذلك قال إيه ومن آياتي اختلاف ألسنتكم وألوانكم ومش عارف إيه مش قالب عنده بيعمل آه لا يعمل طويل ويعمل قصير ويعمل تخين ويعمل رفيع ويعمل أشقر ويعمل زنج مسألة طلاقة قدرة لكن الله لرحمته بخلقه هو الذي قرب منهم اولا ولذلك قال الله ولي الذين امنوا يبقى هو القريب من مين قربه خلاه يخرجهم من الظلمات الى النور فاللي ياخد النور بقى ويتبع المنهج يبتدي يبقى يقرب من مين يقرب من الله فإذا علم الله وعلم, وعلم الله وعمله بمنهجه يبقى هو يجي قريب كده يجي قرب تاني يجي ايه قرب تاني الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن الأدب مع خلق الله فإذا علم سيء علمت سيئة عن إنسان يوم يسترها عليه ويحب اللي يسترها ليه أم قال لك لأنك إن علمت سيئة عن إنسان كرهته ورفضت كل حسنة من حسناته فيريد الله أن لا يحرمك من حسنات من له سيئة يوم يسترها عنك عشان تاخد الحسنات بتاعته يبقى بيسري لك عمل الخير يسري لك عمل الخير وبعدين يقول لك ما تحتقرش هذا لان يمكن في خصله واحده خيره انا اكرمه من اجلها احنا قلنا الراجل اللي سال ايه الكلب سال كلب قال لك قال لان ده معقول انه عاملها لله والا هينافق الكلب يعني ومش مش لقى الكلب ماشي كده وخده ويسقيه ده احتال في ان يسقي الكلب الميه في البير ولا معاهش اناء يجيب للكلب ميه قام خلع خفه وراح مليه ميه ايه ايه الاحتيال على انه يسقي كلب وكلب ما ينفقوش ولا بتاع دي مساله فربنا يغفر له يغفر له كل سيئاته علشان دي اذا ما بتضيعش حاجه حسنه عند الله فيمكن واحد بيشوف يعمل كذا كذا كذا وفي عمل ايه خير يقوم يكرمه الله يقوم يكرمه الله يقوم ياخده اولا فيطيعه ثانيا ياخده اول فيط... وربنا بقى بيقول لك انا احب لك انا عايز تحبني زي ما بحبك يا ابن ادم انا لك محب فبحقي عليك كلي محبا ولذلك يجي يقول ايه اللي عايزني أن أذكره إن ذكرني في نفسه أنا أذكره في نفسي خلاص كده واللي يذكرني في ملأ أذكره في ملأ أحسن من ملأه ادى لنا ادى لمين المفتاح مفتاح لينا احنا ايه ادانا احنا وبعدين يقول اللي يتقرب الي شبر اتقرب اليه ايه ذراع الله يبقى ان عزت ربنا يتقرب مني ذراع اتقرب اليه شبر يبقى المفتاح مع مين ده مجرد الايمان بالله سلمك المفتاح بتاع قربه ومن تقرب الي ذراعا يتقرب اليه بقى طيب واحد جايني يمشي وهو المشي يتعبه وانا ما عنديش تعب ما امشي له انا واروح له ومن جاءني يمشي اتيته هروله اجيله جري كده ودي اصحاب الخلق المتخلقين باخلاق الله لما يقبل عليه واحد مثلا وشافه كده وبده يقبل عليه مثلا وهو كبير ولا ده مش عارف ايه يقول والله لا ويجري هو قبل ما ايه قبل ما يقوم ده خلق الله الله اذا من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله بيخبط على الباب فينفتح له الله وفيه ناس يصلون بكرامة الله أولا إلى طاعة الله ثانيا أنت مثلا دي أنت بشر هو لله المثل الأعلى واحد يطرق بابك عايز ياكل لقمة ولا حسنة ولا بتاع أهو ده طرق فأخذ وواحد أنت تقول له والله لازم تيجي تشرب عندها وتشد فيه وتتحي الله إذا منهم من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله ومنهم من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله فلما يحصل قرب يبقى العبد قريب والله قريب المعية دي بقى تديله الفيوضات الكبيرة بقى المعية لمين لله يبقى رب ما هو الحق سبحانه وتعالى المتنبي لما جه يمدح واحد من البشر قال له أنت الحبيب يعني أنا بحبك ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوبي لما يكون أنت بتحب واحد وما أنت وهو وأنت مش محبوب عنده تبقى بلوى ولا لا؟ فلكن ربنا مش كده ما بيعاملش الناس كده هتحبه يحبك تقرب منه يقرب أكتر تبقى دي اسمها المصافاة اسمها الايه؟ ولذلك الناس اللي قال لك ده صوفي ويقعدوا يقول لك من الصوف ومن الصفوه ومن اللخبطه اللي تتقال دي يقول لك ده ده من الصوفي دي اصل قال اسم موصول الصوفي قال اسم موصول خلاص جاء المكرم اخاه جاء الذي اكرم اخاه تبقى قال هنا اسم مش قال تعريف قال اسم ايه اسمع الصوفي الذي صوفي شيل قال وحط مين الذي تبقى الذي صوفي صوفي من مين صاف الله فصافاه الله فأصبح صوفي صوفيا صوفيا من الله يبقى حبيب ومحبوب حبيب ومحبوب فإذا أفاض الله على بعض خلقه هبات من الأشياء الكرامات العيب بقى إن ناس تسوء فيه فيحجبوا اللي ياخد الشيخشيخه دي يقول لك ده تعليم الله الغيب لبعض الاولياء دي زي الولد لما يروح المولد ويابوه ويديله شخشيخه يقوم يعمل بها كده شخشيخه يعني دي اهون شيء ما تفتكرش ان دي ولذلك ان باها بها يسلب فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يكون المؤمن دائما في معيته لأنه هو بدأ أنا ولي المؤمنين ولذلك أخرجتهم من الإيه؟ من الظلمات إلى النور من الظلمات هي احنا فاهمين الظلمات اللي هي الظلمة دي كل المعنويات تشرح دائما بالمحسات لأن إلف الإنسان أول شيء بالمحس اقرأ إن شئت قول الله والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار وبعدين الافئده يبقى اول كل شيء الايه المحسات فالربنا لما يضرب لنا المثل في الايمان والكفر يسميه بالظلمه والنور يخرج يخرجهم من الايه من الظلمات الظلمات الحسيه ما معاطم الظلمات الحسيه عشان نقيس عليها المعاطب المعنويه أم قال لك الظلمة ساعة ما نكون في ظلمة تستر الأشياء فلا مرائي معها تستر الأشياء وإذا سترت الأشياء بحيث ل- ما- ما ما نراهاش زي ما قلنا زمان إن سرت إما أن تصطدم بأضعف منك فتحطمه وإما أن تصطدم بأقوى منك فيحطمك يبقى الظلمة هتعمل ايه بقى هتعمل تكسير اللي اقل منك انت تكسره ما انت خليك ماشي بالليل وعايز تروح دورة المية والنور لقيته مش مش موجود وعايز بقى مع انه بيتك وعارف مواقع الاشياء الخفيفه ومواقع الاشياء الثقيله انا اتحدى اللي يدخل في التجربه دي ان ما كانش ينبطح لازم ويقعد يحسس ويعمل مش عارف ايه وبتاع اذا الظلمه بتحجب المرائي حجب المرائي ده يعمل ايه كوارث يا كوارث في الاقوى يا كوارث في الايه في الاضعف فلما يجي النور يبين معالم الاشياء فتسير على ايه تسير على هدى ساعة ما تسير على ال- على الهدى يبقى كل حاجة متضحة قدامك الظلمة ليه بتستر الأشياء يعني أ- هبك في مكان مظلم وواحد اخر في مكان منير مين اللي يشوف التاني مين اللي يشوف التاني اللي في الظلمة يشوف اللي في النور ولا اللي في النور يشوف اللي في الظلمة اللي في الظلمة هو اللي يشوف اللي في النور واللي في النور ما يشوفش الا في الظلم دي حاجة ما تنبأش إلى- عليها العلماء قبل الإسلام العلماء قبل الإسلام ما تنبأوش عليها لأنهم كانوا يعتقدون أن الرؤيا إنما تحدث من انتقال شعاع من الرائي إلى المرئي يطلع شعاع من عينك كده يروح لمين للمرئي دي ابن الهيثم رضي الله عنه عالم الإسلامي اللي وضع قوانين الضوء و- وخط علماء الدنيا كلها قال لهم لا ده ده الشعاع يخرج من المرئي الى عين الرائي فان كان المرء في ظلمه ما يطلعش منه شعاع يبقى الرائي ما يشوفش حاجه ولو ان الشعاع يصدر من العين الى المرئي لكان الواحد يشوف اللي في الظلمه وانعكست الايه القضيه القران هينبه علينا بعد كده هيتكلم على دي اذا اول ولايه من الله للمؤمنين انه يخرجهم من الظلمات الى النور عشان ايه ناخد بقى الظلمه بتعمل ايه في الحس والنور بيعمل ايه كذلك في عالم القيم كذلك في عالم الايه في عالم وعالم القيم يمكن ايه اقوى ليه لان الجبر في عالم الحس تحطيما ممكن ان يجبر ان بطحت ممكن تل- تندمج ولذلك يقول لك جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان يبقى المعنويات اشد ولا لا شوف بقى استهلال الايه بقوله سبحانه وتعالى الا احنا قلنا زمان الا ديت الايه للتنبيه تنبيه مين تنبيه يصدر من المتكلم الى المخاطب طب هو بينبهه ليه قال لك لانه تو تكلم من غير تنبيه على ما تقول انت جملتين يكون هو يتنبه يفوت يفوتوا منك اشياء فاول ما تقول كده الا ساعه ما تسمع الا قول له هيتكلم يبقى اي كلمه تتلقط ألا إن أولياء الله شوف بقى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولا في الخوف قال خوف عليهم وفي الحزن قال الحزن منهم لا خوف عليهم من غيرهم إنما لا يحزنونكم أدي الفرق في العبارتين لا خوف عليهم ولا هم يبقى الخوف عليهم من مين؟ من غيرهم يبقى هم مش خايفين بيقول لك انت هيقول لك ما تخافش على فلان ليه ده في ايد ابوه يقول لك الواد ده على المولد وراح مش عارف ايه ويمكن ما يقول لك ما تخافش عليه ده في ايد ابوه يبقى لا ما اللي يشوف ال- اللي يشوف واحد ولا في كربه وفي زعل مات ابنه الوحيد مش عارف فقد بصر وقعد ينكسح جرى له اي حاجه اوعى تخاف عليه ليه؟ لانه يعلم حكمه مجري قضاءه عليه فما تزعلش انت عليه ما تتطوعش بالخوف ولا هم يحزنون ايه الخوف وايه الحزن الخوف من توقع شيء ضار لم يقع الان وانما الخوف لا يجي في المستقبل لكن الحزن على شيء فات ولذلك قال لا تأسوا على ايه يبقى الحزن على شيء ايه أم قال لك طب حزنك على ما فات أيرده يبقى الحزن عبث والخوف يبقى لأمر مترقب الأولياء لا, لا, لا دي إيه؟ بس جاب الخوف عليهم لأنهم هم بصدد معرفة حكمة الله إنما اللي ما يعرفش حكمة الله في الأشياء يقول لك يا شيخ غلبان ده بصر ومش عارف جراله إيه أنت اللي تقول انما الحزن دي ايه الحزن دي طوفة قلبية يريد الله من المؤمن ان برضه تمر على باله وانا على فراقك يا ابراهيم ولا ايه بس حزن مين حزن الورع العين تدمع والقلب ايه والقلب يخشع طيب هل هذا الكلام في الدنيا ولا في الايه ولا في الاخره قام راح شارحها لنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قبل ما يشرحها لنا قال أنا بدك بدي أديكم أوصاف الوالدين الذين آمنوا ذلك هو الأمر الاعتقادي الأول اللي يبنى عليه كل عمل وبعدين بعد الإيمان إيه وكانوا ايه يتقون يتقون يعملوا ايه يعني ينفذوا منهج الله الامر في الامر والنهي في الايه في النهي والاباحه في الايه في الاباحه لكن الرسول زود حته التقوى دي قال لك الايمان ده معقول انما اللي بيصدر عنه التقوى دي دي فيها م- مراحل لما سئل رسول الله عنهم قال ايه هم قوم تحابوا في الله على غير رحم بينهم مش ابن عمي ولا اخويا ولا ابن خالي ولا ابن قريبي ولا ولا اموال يتعاطونها هذا الحب في الله ان وجوههم لنور وهم على منابر من نور وبعد ذلك لما سئل عمر عنهم قال هو الذي يزيدك النظر اليه قربا من الله يزيدك تعرفوا ازاي اه اكن بيشرح لنا سيماهم في وجوههم ساعة ما تشوفه كده ايه تنخطف له كده وتصر كده تقوم تبحث في مصادر الصورة ده يقول لك اصله ملتزم يا اخي ده بيصلى مش عارف ايه ده بيعمل ايه الله لفتك لمين يقول اذا انا لما اعمل كده ابقى زيه يعني اه يبقى اللي رؤيته تذكرك بمين الخشوع الخضوع السكينه رقة السمت انبساط الأسارير ليه؟ لأنه هو يبص للكون كله ولا يجد في الكون أبدع مما كان يعني كل حاجة في الكون جاية في جاية في وضعها الله يبقى ما يراش إيه؟ ما يراش قبح في الوجود حتى القبح اللي احنا بنقول عليه يقول لك لا ده القبح ده علشان يبين لي الحسن القبح بيبين لمين طب بالله لو ان لولا ان الباطل يبقى موجود ويعض الناس بمصائبه وقرفه ايعشق الناس الحق لو المساله كده من غيرها الله اذا الباطل من جنود الحق ولا لا الباطل نفسه الشر لولا وجود الشر اللي بيتعب الناس ما كانتش الناس تقول يا سلام الخير ويتجهوا للخير الله اذا المسائل لازم كل واحد يعرف ان شيء في كون الله كله جميل ولذلك قال لك كن انت جميل في دينك ترى الوجود جميلا ما فيش حاجه ليس بالامكان ابدع مما ايه مما كان هو كده جميل ليه لانه حين يرى الاشياء ويرى قدر الله فيها يحترم القدر في ايجادها مش هو يعمل مقاييس عنده للحسن وللقبح لا هو القدر كده ما دام ربنا عمل كده يبقى يبقى الراجل اللي قاعد على مسكنه الجامع راجل عجوز وبدقن قد كده وجايب زماره كده و... وقاعد على وعمال بسلميه كده وجاي. قام راجل راح قال له يا شيخ بقى قاعد على مسكنه الجامع وعمال مسايب وعمال بتزمر قام بص له كده قال له والله عشان خاطرك الكون بتاع بتاعه يخلى من واحد ماسك سلميه وعايز كونه كده يبقى في واحد ماسك سلميه قال له انت مالك انت اقلب الله يبقى اذا كل شيء يبقى ايه؟ يبقى شيء جميل يبقى سمت الواحد مش عابس لاي شيء مش عابس لاي شيء فاذا هبت على بعض الناس اشياء يقوم دي تعشق الناس انها تعمل زي الناس يقوم ربنا يدي لهم كده شويه دي كذا دي كذا دي كذا يعني الحق سبحانه وتعالى خلقه كلهم سواء بالنسبه له ولكنه يضع في الناس ينصب ناس زي الصاري الصاري دي علشان تروح مثلا يقول لك المولد يقوم يقول لك اهو الصاري هناك اهو يبقى الصاري دي زي الفنار اللي بيتحط على ال على ال يقوم ده ينبه الواحد الى ايه؟ الى ساعة ربنا ما يفيض على بعض خلقه شيء من ال من, ال من الاسرار يقوم يلفت اللي ما عندوش الصفة دي الى ايه؟ الى انه يبقى ايه؟ الى انه يبقى زيه الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره ما هي البشرى احنا البشرى هي من التبشير والبشاره كل الماده كلها ماخوذه من البشره اللي هي الايه الجلد ده قال لك ليه ام قال لك لان اي انفعال في النفس الانسانيه في الباطن ينضح على البشره فاذا جئت الانسان بخبر ساره تلتفت تلاقي ايه اساريره إيه؟ اول حاجه يظهر عليه الايه وان جبت له خبر سيء تبقى القدره تبقى البشره دي هي اول منفعل للاحداث الساره والاحداث المحزنه فلما يقول لك بشرى يعني كلام اذا سمعه السامع ايه يظهر على بشرته بجمال مبشر لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة طب البشرى سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي الرؤيا الصالحة ترى للمؤمن أو يراه يراها المؤمن أو ترى له وديا جزء من 46 زي ما قالوا من الايه؟ من النبوة قال لك يا سلام جزء من 46 قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالرؤيا ست شهور وأوحي إليه باليقظة كده القرآن 23 سنة انسب ست شهور ل 23 تبقى ستة وإيه وأربعين ستة وأربعين ست أشهر مش كده ولا ستة وأربعين إيه آه يبقى إذا الرؤيا خدت إيه ست أشهر والصراحة جاء خدت 23 يبقى جزء قال لك الرؤيا اوعى تفتكر انها الحلم الحلم غير الرؤية الرؤية دي هي الشيء الذي لا شغل لعقلك به نهارا وليس للشيطان فيها دخل لأن مثلا زي ما زي ما بنسمع المثل يقول لك الجعان يحلم في سوء العيش فدي ما تبقاش رؤية دي تبقى ايه؟ تبقى حلو ان جت بشيء يخالف منهج الله تبقى من منين منين من قذفه الشيطان يبقى فيه رؤيه وفيه حلم وفيه اضغاث ايه احلام الوسع يعني ادي الايه لهم البشرى البشرى دي او البشرى المقدمات التي تشعر خلق الله بهم فتتجه قلوبهم اليه تلتفت تلاقي واحد مثلا كده الله احبه في السماء فقال يا جبريل انا احب فلان فاذن في السماء قالوا اهل السماء يحب فلان وبعدين يكتبوا له القبول في الايه؟ في الارض ساعه ما تشوفه كده مكتوب له القبول يبقى دي ايه؟ دي سمت على انه ايه؟ ليه؟ لان ما دام القبول في الارض بشبه الاجماع كده يبقى دليل على ان ده بيرى فيه سمت طيب وده بيرى فيه سمت طيب وده بيرى فيه سمت طيب وده بيرى فيه سمت طيب كده يبقى ده الايه؟ ادي الايه؟ البشرى يبقى البشرى اما ان تكون بالرؤيا الصالحه يراها المؤمن أو ترى له وإما أن يكون بإيه بقبول الناس أو أن البشرى تأتي عند الملائكة ساعة ما يجوا يقعدوا- يدخلوا له كده سلام عليكم إن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ساعة ما يجي له ملك الموت كده يرموا له السلام يبقى يعرف إن دي بشرى بإن المسألة إيه المسألة ماشية كويسة الحمد لله أو يدخلون عليهم من كل باب بقت في الآخرة يدخلون عليهم من كل باب أو ساعة ما يشوف في العرض كده وبعدين لونه بيض كده يوم تبيض وجوه ساعة ما يبض وجهه كده يقول لك ده بقى ساعة ما ياخد كتابه بيمينه قال لا طب ما هي دي برضه تفرحه ولا ما تفرحوش الله كل دي تبقى بشرى في الدنيا وفي الايه؟ في الاخره من الذين قالوا ربنا الله ايه؟ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا ما دام اولياؤهم في الحياه الدنيا الله يبقى لازم لهم افاضات عليهم وما دام لازم لهم افاضات عليهم يبقى متميزين عن غيرهم ولا مش متميزين ليه لان الله سبحانه وتعالى حينما يفرض علينا فروض الفروض دي هي الاقل قليل في التكاليف وبعد ذلك راى انسان نفسه يؤدي هذه الفروض ولكنها لا تتناسب مع حبه لله فيزيد من جنسها على ما فرض الله ربنا فرض خمسه يخليهم عشره ربنا فرض صيام شهر يخليه ال- ك- شهرين يخلي الاثنين والخميس الله زيادته عما فرض الله من جنس ما فرض الله دليل على انه استقل تكليف الله لما يستحقه الله يبقى ربنا يستحق اكثر من ايه يبقى ده دخل في مقام الود ما دام دخل في مقام الود لا تحل عليه ان يفاض عليه الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لنا مسلك رسول مع عبد صالح آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه إيه؟ علم هذا رسول طب العبد الصالح ده عبد من عبادنا آتيناه أنا عن غير طريقك مش كده ولا لا آتيناه يعني عن غير إزاي وهو قال لك لا هو أخذ الطريقة من الرسول ولكنه أخذ الطريق وزود عليه من جنس ما فرض الله يبقى ربنا اللي يديله بقى مش من الرسول بقى جاياله يبقى أخذ منهج الرسول وعمل إيه ده هو تعبد على منهج الرسول أم قال لك لا إنما الحتة التانية دي اللي هي الإيه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه أحب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ورد ويده التي يبطش بها ورجله التي الله يبقى ك- يبقى يبقى اذا كل حاجه بقت المقاييس فيها اختلفت ولا لا؟ العبد الصالح اهو سيدنا موسى لما اظن عارفين القصه قال له لن تستطيع معي صبرا ال- الموسى الرسول مش هيستطيع صبر مع العبد الصالح هبات من الفيض الاعلى هبات من الفيض الاعلى علشان يقول لك الرسل جايين بالمنهج وانت وشطارتك بقى انت وايه انت وشطارتك قرب بقى من ربنا تقرب يديك برضه ايه هل بيديك مناهج زياده لا بيديك حكم واسرار الخلق يفيض عليك حكم اسرار بالله لو ان موسى عليه السلام علم ان الملك الظالم ياخذ السفينه بتاع المساكين مش كان يحاول يهربها منه لكن ما عرفش فقارن موسى عليه السلام بين ايه سفينه سليمه للمساكين وسفينه انخرقت طب والله العظيم طب ما هي السفينه اللي ما انخرقتش السليمه احسن من اللي انخرقت مش كده ولا لا اهي دي نظره مين نظره سيدنا موسى انما اللي افاض عليه ربنا علم كده من من وراه قال لك الملك ان جات السفينه مش مخروقه هياخدها وان كانت مخروقه الملك الظالم يقول لك لسه هنصلح فكلنا واحده سليمه الله يبقى اذا المقارنه مش كده المقارنه بين سفينه مخروقه ولا سفينه اصلا يبقى اختار يبقى اختار الكويس ولا لا جه للغلام وقتله قال له، ايه غلام قتله دي جريمه بنت جريمه طب لو ان موسى علم ما علمه العبد الصالح ده كان ما كانش ينتقد عليه ليه؟ أم قال لك لأن ال- الولد ده لما يبقى عند أبوه وأمه وبيحبوه قوي و- وهو بيحبهم ويقعدوا يفتنوا بالولد إيه؟ وبعدين بده يعيشه بقى عيشة كويسة ودخل أجره لا يو- لا يكافي يعمل إيه؟ يميل على دي يختلس منها دي يسرق دي يعني, يعني إيه؟ عشان يبسطه الواد راح المدرسة ولابسين بدل كويسة وهو ما يقدرش يجيب بدلة بحبه للواد يخليه يجيب له بدله يجيب له بدله منين يلا مش كده ولا لا يبقى الولد فتنه على ابوه وامه ولا لا يبقى هيوديهم ال- النار ولا ما يوديهمش يبقى لان لا يوجد الولد دي يبقى مصلحه لمين مصلحه للوالدين طب والولد ذنبه ايه ادي السؤال المحير هو الولد إيه؟ ذنبه ايه ام قال لك الله الولد اللي اتاخد قبل البلوغ ده ده اتاخد كده على طول على الجنة ولو كان عايش هيبقى له سيئات وله حسنات ويقعد يتلعثم في البتاع فخده على طول يبقى اثر عليه مسافه النعيم ولا لا يبقى خير للولد ولا لا مش عمل خير للوالدين والولد ضيع أم قال لك ده العيال دول اللي بيموتوا قبل التكليف ما لهمش مساكن في الجنه كل واحد له مسكن الا دول ليه دول يدخلوا اي مسكن على كيفهم يسموهم دعاميص الجنة يطلع عند النبي ويطلع عند أبو بكر ويطلع عند مش عارف مين ويقعد عندنا زي ما تكون رايح تزور ناس أصحاب جاه والقصر بتاعهم مملوء تحف ومملوء مش عارف ايه ومملوء معاك عيل صغير تلتفت تلاقي العيل قاعد على الكرسي ده على الكرسي وطلع في اوضه النوم وتجري من- وانت لما تحب تروح دورة الميه يستاذنوا لك وتتنحنح وتعمل ومش عارف ايه اهم يبقى الولد خد حظ كبير ولا ما خدش؟ يبقى خد الاثنين الله تبقى انت لا ده على حساب ده ولا ده على حساب ده طب الراجل اللي ايه اتى يا أهل قريه استطعم اهلها شوف كلمه استطعم اهلها استطعم يعني طلب ايه طلب الطعام وطلب الطعام اصدق السؤال واحد فات عليك قال لك اديني رغيف اكله ده يمكن يقول لك اديني جنيه تقول له بيخزن وعنده مش عارف ايه لما بقول لك اديني رغيف اكله دي فيها حاجه دي يعني؟ بالله لو بطنه شبعانه هاكل رغيف يبقى اصدق انواع السؤال ايه؟ الطعام الاستطعام في واحد ماشي كده يقول لك والنبي بتقول للراجل بتاع الفول ده يديني سندوتش طعميه ما تقولوش يا ابن الكلب يا نصاب يا ابن نصاب ايه ونصاب ايه؟ مش نصاب ده فلما استطعم اهلها كان المفروض انهم اصدق انواع السؤال يدوهم مثلا ابا يبقى لما ابو يبقوا لؤمه ولا مش لؤمه؟ ها؟ لؤمه قوي يقول له اديني رغيف ولا يدوني رغيف. فمرين كده لقوا جدار المشروخ كده وعايز ي- هيقع اهو قام سيدنا العبد الصالح مسك ال... وقعد يبني الجدار ويوضبه قبل ما يقع فسيدنا موسى زعلان قال له بقى احنا نستطعمهم لقمه ما يرضوش يدونا طعام وانت تروح تبني لهم الجدار كده مش تاخد اجره عليه ده هم ولاد كلب يقولون قام العبد الصالح قال له ما هو عشان هم ولاد كلب وعملوا فينا كده انا حبيت اجازيهم لان دول لقمه بدليل انهم ما ادوناش ناكل والاولاد دول مساكين اسر وابوهم حاطط الكنز تحت الجدار ما دام الناس دول لقمة، لو سيبنا الجدار يقع وشافوه يعملوا ايه؟ هياخدوا الكنز ما هم لقمه ولاد كلب فيبقى عمل فيهم فصل ولا ما عملش يبقى رد على ال- رد عليه شوف بقى هبات النفحات من الله طب هو راح لقى جدار يريد ان ينقض فاقامه ليه اقام قال علشان لما العيال يبلغوا رشدهم يقوموا يلاقوا الكنز طب هتقول للعيال امتى الحكايه دي ده لازم بناء بنايه اسمها بناء موقوته زي القنبله الزمنيه شاف العيال دي سنها بعد كم سنه يبلغهم كده بال- ثلاث سنين بنى الجدار إيه؟ بعمر ثلاث سنين بحيث لما ينتهوا ثلاث سنين لازم يقع الجدار طب ودي حكمه ايه هندسه ايه دي يوم لما العيال يبلغوا الجدار يقع يلاقي الكنز بلغوا ما حدش يقدر ياخد منهم الكنز يبقى دي هبات هبات هبات فيض ولا مش هبات فيض هذه هبات فيض ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وحكايه التقوى دي مراحل بقى مم. لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره وما دام ربنا قال يبقى لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ليه لا تبديل لكلمات الله أم قال لك مين اللي هيبدل الخلق كلهم مقهورون يوم القيامة واللي كنت مبيح له أن يملك شيء لم يعد مالكا لشيء بدليل أنه سينادي كده لمن الملك اليوم خلاص ما يمكنش خلاص انتهت المسألة لا تبديل لكلمات الله وما دام وعد الله ووعد بالبشرين بشرة الدنيا وبشرة الآخرة ولا فيش تبديل لهذا الإيه لهذا الكلام ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يحكم آه، بحاجة يقول لك أنا حكمت يعني انتهت المسألة اوعى تقول زمانها مستقبل ولذلك أنا فاتني أقول لكم في قولهم وأسروا الندامة لما رأوا العذاب أسروا فعل ماضي ورأوا فعل ماضي ولما رأوا العذاب هتيجي بعدين مستقبل يبقى قال ويسرون الندم لما يرون انما قال اسروا لان من الذي حكم الحكم الله الذي لا يتخلف علمه بشيء ولا يتأبى شيء من مخلوقاته عما أراده نعم. لا تبديل لكلمات الله وما دام خدت الوعد ممن لا يبدل كلامه والوعد بالبشرات في الدنيا وفي الاخره يبقى ده فوز ولا مش فوز؟ وفوز وعظيم ايضا. مم. ولا يحزنك قولهم الله بعد ما قال لنا بقى على الحكايات بتاعه الكفار وال... والاعتراضات بتاعتهم والاشياء ومش عارف وقولهم ما قالوه في رسول الله والايذاء والتكذيب والبتاع دي كلها قال له لا يحزنك قولهم اذا هم قالوا ما يحزن ولكن الله طلب منهم الا ينفعل لما قالوه انفعال الحزين طب هم قالوا ايه طب هم مش قالوا انه ساحر مش قالوا كذاب ومفتري مش قالوا انه مجنون فبقى ينفع عنه كل ايه كل صفه يقولوها يكذبهم فيه ساحر ما سحركوش ليه نفدتوا انتوا منه ليه وهل للمسحور اراده مع الساحر تقول سحر العبيد بتوعنا وسحر اولادنا وخدهم منه طب الذي سحرهم كان يسحركم وتندبوا كذابين مش كده ولا لا افسحر هذا ام انتوا انتوا ايه ده انتوا مش فاهمين هناك يقول ايه كم اهلكنا من قبلهم ايه من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء إيه هذا شيء عجاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الفيلم طيب يا سيدي طب قالوا ساحر ما نفعتش طب قالوا مجنون طبعا مجنون شوفوا ما هو الجنون ما هو ده كلهم ما هو الجنون يبقى اذا الله نهاه ان لا يحزن لقولهم مش بس كده ثم فند هذه الاقوال مش امره بدون حيثيه يقول له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم لا يكون المجنون على خلق عظيم ابدا من تشتري يقابلك يشتمك مش عارف يدخلك بطوبه يحذفك بيتصرف تصرف فذو الخلق يبقى مجنون ما يبقاش مجنون قالوا ايه يقولوا افتراه طب ما دام يا حسين عرفتوا انه بيفتري طب ما تفتروا زي بل العكس انتوا حجه الافتراء عندكم اقوى ليه لانكم مرتاطين بالشعر وبالادب وبالبيان وبالخطب والبتاع وهو مش مرتاط يبقى نقول اللي اسال عليكم ان كنتوا تفتروا ولا هو يفتري انكم انتوا اللي تفتنوا ولا يحزنك قولهم ليه لان قولهم لا حصيله له من الوقوف امام الدعوه ما فيش حصيله له ليه لان العزه لله جميعا العزه هي القوه الغلبة ويقال هذا الشيء عزيز يعني لا يوجد ايه مثله طب ما هو عزيز ايضا لانه ما في- لا اله الا هو وما, وما يغلبش ولا يقهرش ولذلك في بعض الغزوات جه ابن ابي المنافق قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل هو يعني ايه هو فاهم ان هو الايه العز ولما نروح نبقوا انتوا اللي جايين من مكه ما لكوش حاجه كده نطردكم منها فصدق الله قوله قال له صحيح العز هيخرج الأزل ولكن فاتك أن العزة لله فاتك أن العزة لله ولرسول الله وللمؤمنين احنا مصدقينك ان الاعز هيخرج مين الازل القضيه قول بموجب زي ما قلت بس مين العزيز هو ده اللي فيه خلاف العزه لمين لله ولرسوله وللمؤمنين هنا بيقول العزة لله جميعا إن العزة لله يعني كل عزة لمن لله كل جميع أنواع العزة لمين بعض المتوركين على القرآن يقول لك الله يقول إن العزة لله جميعا هنا ثم يقول العزة لله ولرسوله وللمؤمنين قل له عزة الرسول وعزة المؤمنين من باطن عزة من إنها من باطن عزة الله فلله العزة جميعا يوزعها كما يحب نعم ولا يحزنك قوله هنا بقى كنت اللي بيقرا قران يقوم يجد ميم عند ال- فوق قولهم يحط ميم قولهم ميم ساكنه في عليها سكون وبعدين ميم نايمه كده معناها دي إيه؟ يلزم انك تقف هنا ليه طب ازاي يلزم ان وقف مع ان ليس في القران من وقف لزم لان القران مبني على الوصل تو تو تو تو تو تو تو. ولذلك تلتفت تلاقي اواخر السور منونه يبقى كل مبنى ليس في القران من وقف لزم قال لك لكن لما ضعفت الملكات العلماء خافوا لان مقول القول يجي بعد القول قال اني عبد الله فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم يبقى بعد قال او القول مقول القول قال ايه مش كده فهبقى ان واحد بقى ما عندوش فطنه الاداء يقول فلا يحزنك قولهم ان قولهم ان قال- قالوا ان العزه لله طب اذا قالوا ان العزه لله يحزن النبي دي تحزنه تتبقى وامنوا بقى ويبقوا بقى كويسين فعلشان ما يلتبس ان اللي جاي بعدها من مقولهم قال لك هنا اقف وقف يلزم هنا فلا يحزنك قولهم ليه ما يحزنكش قولهم لأن ال ال القول ده لن يغير في مجرى انتصارك عليه وخذلانهم أمامك شيء ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم هو السميع العليم أيوة طب السمع للمقول السمع للمقول وهل كل كلامهم بينقال ولا في حاجات يعني الوجدانيات بتاعتهم يبقى لا فالعلم يبقى السمع لما قيل إيه؟ والعلم لما كتب ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا الله هو السميع العليم ألا تنيحي ألا برضو أتت استفتاح ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض طب إيه علاقتها بإن العزة لله جميعا ولا يحزنك الله؟ أم قال لك وما يعلم جنود ربك إلا هو ما فيش خلق من خلق الله يقدر ينافي هذه القضية إن العزة لله بل بالعكس كل ما في كون الله يعين على ان العزه لله حتى المكان الريح لما جم في الاحزاب وقعدوا ومش عارف ايه و- وزلزلوا واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر مش كده وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون يقوم يجي شويه ريح تقوم تروح مقلعه القيم بتاعتهم والقدور وقعوا يبقى الكون في ملك مين يصرفه كما يحب مما يؤكد العزه ولله العزه والى لقاء اخر ان شاء الله